يَرُوحُ بِهَا عَنِ الدُّنْيَا بَعِيدًا ۖ وَمَا أَسْمَاهُ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله وها وهكذا يأتي برنامج كيف وأخواتها ليدخل في حلقات الجد في العمق بعد الحلقات الخفيفة في قضية كيف فتح بيت المقدس نريد أن نتعلم ونريد أن نعلم ونريد أن نؤصل كيف يمكن الله لعباده في الأرض كيف كيف ولماذا ومتى كيف يمكن الله لعباده في الأرض كيف وأخواتها متى يمكن الله لعباده لماذا يمكن الله لعباده أين تكون البداية في تمكين الله لعباده لما يمكن الله لعباده بأي شيء يمكن الله لعباده نريد أن تكون هذه السلسلة العميقة في قضية بيت المقدس أصلا نفرع منه ولذلك اسمحوا لي في البداية أن أقول لمن يريد أن يتعلم أو أن يعرف فتح بيت المقدس كيف تم وبسرعة فدونه كتب كثيرة ودونه حلقات لمشايخ آخرين أما معنا فدعونا نستخلص العبر ونستنبط الفوائد ونؤصل الأصول ونضع الحدود الفاصلة بين لعب الهواه وسحر الحواه وكيف يكون التمكين اخوتي بدأنا في الحلقة الماضية وقلنا انه في بداية الامر بدأ امر فتح بيت المقدس حين ارسل عمر بن الخطاب حين تولى الخلافة بعد موت سيدنا ابي بكر رضي الله عنه ورفع درجته في عليين مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجعله صاحبه في الدنيا كما كان صاحبه في الآخرة آمين حين تولى عمر عزل خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرسل بتولية أبي عبيدة بن الجراح حين وصل هذا الخطاب حبسه أبو عبيدة ووصل الخبر إلى خالد فأتى خالد ليقول ولما لما لم تعلمني كيف تصلي ورائي وأنت أميري بكتاب أمير المؤمنين قال له إنما نحن أخوان وقوام بأمر الله وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه أو دنياه وقلنا كل واحد يكتب الجملة دي ويعلقها يفطر يعلقها في حياتي تبقى عينه عليها دايما لنصل إلى التمكين لنستطيع أن نتخلص من التنافس ليحصل التعاون وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ولا دنياه ماذا يضرني لو أن الشيخ فلان هو أكبر مني ماذا يضرني أن يأمرني وينهاني ماذا يضرني أن يكون أشهر مني أن يكون أحب إلى الناس مني أن يكون مسموع الكلمة أكثر مني ما يضرني بذلك أن أكون تحته ألين له وأطيعه وأسمع كلامه ما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ودنياه حاقد على مديرك ليه زعلان من رئيسك في العمل ليه ايه اللي يضرك أن تستسلم له ليه الحقد منين ينبع الحقد والحسد سيأتي معنا الكلام الليلة وانتبهوا قلت في اللقاء الماضي هذه سنن لابد أن أن تقام هذه السنن وأن تسري في الأمة كلها هذا التجرد إنما نحن أخوان وقوام بأمر الله وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ولا دنياه أن نتعامل هكذا كدعاء أن, نتعا... أن, نتعا... أن يتعامل هكذا العلماء أن يتعامل هكذا طلبة العلم أن يتعامل هكذا الإخوة الملتزمين أن يتعامل هكذا الأخوات أن تتعامل هكذا الأمة أن نعترف لبعضنا بالفضل بالفضل أن يعترف بعضنا لبعض بالفضل أوليس الراهب قال للغلام حين أكرمه الله بكرامة ودايما أؤكد على أن احنا نفهم دي أن الراهب كان مثلا عمره 70 80 سنة منقطع عابد في صومعة والغلام 7 8 9 سنين غلام لسه بيتعلم 10 سنوات ومع ذلك لم يستنكف الراهب أن يقول للغلام أنت اليوم أفضل مني ولم يمنعه وأنا قلت قبل كده كان يستطيع أن يلبسها ثوب ديانة فيقول أنا أخاف لو قلت له أنت اليوم أفضل مني أن يصيبه الغرور أو يصيبه العجب أو يصيبه الكبر أو يفسد قلبه لا انا اقولها لان ده واجب علي ثم ماذا يجري له يجب علي ان انجو بنفسي اولا الشاهد معلش لازم نكمل كلام سيدنا ابو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه امام امين امين هذه الامة قال سيدنا ابو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وإنما نحن أخوان قوام بأمر الله عز وجل وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ولا دنياه بل يعلم الوالي أنه ي... أنه يكاد أن يكون أدناهما إلى الفتنة مفروض إذا قلنا للمرؤوس ما تحقدش على الرئيس إذا قلنا للمرؤوس ما تحسدش الرئيس إذا قلنا للمرؤوس ما ما تطمعش في المريسة إذا قلنا لل... للمرؤوس ما تطمعش في الشهرة والزعامة فبنقول للريس ل... ل... للرأس للأمير لل... للي ابتلي بالإمارة نقول له فإن الوالي يكاد أن يكون أدناهما إلى الفتنة وأوقعهما في, في الخطيئة لما يعرض له من الهلكة يكاد أن يكون أدناهما إلى الفتنة وأوقعهما في الخطيئة لما يعرض له من الهلكة إلا من عصم الله عز وجل وقليل ما هم زي ما قال الإمام مالك أو تحسبون أن عيني تقر بكلامي يعني أنت مفكر إن أنا فرحان بقعدتي دي أو تحسبون أن عيني تقر بكلامي كيف وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة دي فتن وقلنا المرة اللي فاتت في سياق كلام الذهبي في طبقات الحفاظ والسلامة في الخمول فالشهرة وبال على العالم والسلامة في الخمول ونسأل الله المسامحة تعالوا لننطلق في الفتح كان على كان على فلسطين نسأل الله أن يحررها كان على فلسطين قائد روماني يدعى الأرطبون وكلمة الأرطبون ليست اسما لشخص مثل كلمة فرعون مثل كلمة كسرى مثل كلمة قيصر ليست اسما لشخص وإنما اسم المنصب الأرطبون يعني القائد الكبير يعني القائد الأعلى الأرطبون هو الذي يلي الإمبراطور برضو كلمة الإمبراطور ليست اسما لشخص وإنما صفة لمركز فالإمبراطور هو الذي يحكم الإمبراطورية الرومانية تحت منه الأرطبون الأرطبون اللي هو قائد الجيوش كان هذا أدهى الروم وأبعدهم غورا وأنكاهم فعلا الجسمانية والدهاء الفكر والذكاء والعلم يبقى هو ده قمة الخطر الإنساني الخطر البشري هو ده لذلك قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم لما تأتي القوة البدنية ضخامة الجسم مع القوة العقلية ما تبقاش اجسامه البغال واحلامه العصافير لا وانما يبقى قوة الجسم وقوة العقل ثم قوة العلم ثم قوة الدهاء والذكاء يبقى ديك قمة الخطر البشري يبقى ده اخطر انسان ولذلك اكرر تاني وتالت وعاشر وهفضل اقول ان شبابنا ما تزعلوش مني بالتفاهة دي وبالسطحية دي وبالكسل ده عمرهم ما يصلحوا لحمل هذا الدين هذا الدين دين عظيم يحتاج الى شخصيات عظيمة فلا بد من قوة العيال اللي متربيين على ال على البيتزا والماكدونالدز وال و- والوجبات ال- الملوثة دي مش هم دول اللي هيبقوا رجالة ولا يصمدوا في موقف انما الرجل الذي اكل من طبخ يد امه عارف الايد اللي طبخت والنفس اللي طبخ الذي اكل طعام طاهر من يد طاهرة في حلة نضجت بالتسبيح دي نمرة واحد نمرة اتنين اللي غذي عقله بالفكر منذ صغره انه من صغره بي- بيفهم و- وبينكش في عقله وينقش في عقله ويحفر في عقله عشان ياخد الذكاء ده ياخده بالخبرة بعد الوراثة الذكاء والدهاء كان هذا أدهى الروم وأبعدهم خ- غورا عميق مش سطحي مش بيبص للأمور كده بسطحية وأنكاهم فعلا وكان قد وضع بالرملة جندا عظيما وبإلياء جندا عظيما وكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يخبره بذلك ويستشيره ويستأمره عمرو بن العاص زي ما هنقول دلوقتي قال عمر كلمته الشهيرة قد رمينا أرطبون العرب أرطبون الروم قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب فانظروا عما تنفرج تاني أقول معرفة أقدار الرجال مهم جدا ان عمرو بن العاص ما قدرش يتحرك عارف قدر عمر بن الخطاب امامه واميره وخليفه مقدر هذه المسؤوليه فبعت يستشيره ويستامره اؤمرني عمر يعرف قدر عمرو انه من القوه والدهاء وال و- والغوظ ما هو أنكى من أرطبون الروم قال قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب فلننظر بما تنفرج فانظروا عما تنفرج كان يقصد بذلك أن كلا القائدين أدهى الرجال في قومهما وهنا وقفة وقفة طويلة ومهمة وخطيرة وقفة عمرو بن العاص رجل الدهاء وكلنا فاكرين كنا لسه في السيرة في فضفضة كنا بنتكلم عن دهائه لما ذهب خلف المسلمين في الحبشة ليأتي بهم وقال لعبد الله بن رب... لعبد الله بن ربيعة والله لآتينهم غدا بما أستأصل به شأفتهم دهاؤه في الشرك لم يتخلف عنه في الإسلام ولكن وظف وهنا الوقفة هنا الوقفة وقفة في غاية الخطورة ان يبقى عندنا شاب عنده دهاء وبعدين يلتزم تفاجئ انه بعد الالتزام بعد ما كان عنده دهاء بقى عنده غباء ليه كثي كثرت الشكوى من الاباء والامهات ان الولد كان الاول ولما التزم ودخل سكة الدين بقى يطلع بمادة ومادتين ويعيد السنة ايه اللي جراله عايزين نتكلم في النقطة دي مهمة جدا وخطيرة جدا ان ادهياء العالم من دهاقنة الساسة والمفكرين نحتاج إلى توظيفهم إسلاميا نمرة واحد دعوتهم اثنين تقدير كفاءتهم تقدير كفاءتهم تقدير كفاءتهم تقدير كفاءتهم اثنين تقدير كفاءتهم ثلاثة تنمية هذه الموهبة فيهم أربعة استغلال هذا الدهاء شرعيا لنا كتاب اسمه قصة الالتزام والتخلص من رواسب الجاهلية كل واحد بيلتزم وانا قلت لكم كتير ان من احلامي ان اقول اني ان ان اعمل جرد نفسي للاخوه ان كل اخ يلتزم اقول له نام هنا او اقعد هنا على الكرسي ده واحكي لي احكي لي قصه حياتك من سن سنتين لسه واحده بعته بتقول ابن زوجي بيعمل حاجات وحشه وما شافش حاجه لا لا انت بتقولي كده ما شافش لكن الحقيقه انه شاف وسمع وعرف لازم نعترف في سن سنتين قلت ده السن الاخطر من سن سنتين لاربعه من سن سنتين لسته من اتنين لسته لاربع سنوات دول تكوين عقليه الطفل الباطنه العقل الباطن تكوين قاعدة البيانات عند الطفل اللي بيفسر بناء عليها الأشياء بعد كده ففي في الفترة دي وأنا عايز أقول برضو إن العقل ده موهبة من ربنا هبة بيولد واحد نسبة ذكائه 90 واحد نسبة ذكائه 20 اوعى تفكر ان انا بقول لك اعمل له قياس ذكاء لسه كنا بنقول دلوقتي ان واحد شاف خط اينشتاين وهو طفل قال ده متخلف عقليا فضل لحد سا... قالوا لحد صف اعدادي اينشتاين نفسه اللي هو بتاع نظريه النسبيه اللي بيضربوا بيه المثال في في الذكاء الخارق واحنا بنقول ان الراجل ده كافر وملحد وملناش علاقه بيه وان كانوا بيقولوا بعد كده ان هو بقى اسلم ولا ملناش علاقه بالكلام ده خالص لكن انا اقصد ايه ان كل الكلام بتاع النظريات بتقول بتاع علم الاجتماع محتاجه تؤسلم النهاردة علم الإدارة محتاج يؤسلم النهاردة آه اللي هم بيسموها آه تنمية المهارات أو آه أو يسموه ايوه العلم الجديد اللي اسمه التنميه البشريه ربنا يهديك مدني ويتوب عليك لا لا لقطني الكلمه هو في قال لي عليه علم التنميه البشريه ده محتاج وكل ده اصوله عندنا انت ما كنتش معانا يوم السبت وما كتبتش انت الكلام ده يا عم الشيخ رأفت اكتبه بقى ان من احلامي برضو كانت ان علم النفس علم النفس اه التحليلي كنت اشتغلت فيه شوية زمان كان عندي مشروع ضخم في هذا العلم ان اضع على كل قاعدة من قواعده دليل من الكتاب والسنة وشاهد من فعل السلف او اقوالهم وكان كله ماشي بس وقف خلاص الحمد لله رب العالمين الشاهد ايه ان هذه العلوم نحن اصولها مش نحن كافراد لا ديننا اصلها شرعنا اصلها وكل موجود فيه الحق بحق وما لم يكن موجودا في ديننا في شرعنا في نصوص الكتاب والسنة فباطل ولا حرج انتهينا ما فرط قال ربنا جل جلاله ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء والرسول قال ما تركت شيئا صلى الله عليه وسلم صل عليه عليه وعلى اله الصلاه والسلام فلذلك بقول ايه ان الذكاء كنا بنقول بقى الذكاء موهبه ربنا خلق انسان ذكي ذكاء خارق واحد ذكاءه ذكاء عادي واحد نص نص نص غبي واحد غبي معتوه ما يجراش ده ده هذا خلق الله وكل الناس بأقدار لازم يا جماعة نعترف بالحتة دي هم درجات عند الله وما منا إلا له مقام معلوم ده كلام ربنا كل واحد له مقام وله قدر وله قيمة مش كل الناس زي بعضها ولا كل الناس قد بعضها ولا كل الناس آه، تنفع في كل حاجة لذلك الإنسان الذكي اللي يبقى فاهم هو ينفع في ايه ما يحاربش على حاجة ما ينفعش فيها ده يبقى إنسان فاشل ولذلك أنا قلت زمان في شريطين اسمهم لعبة الحياة إن الحياة دي لعبة وكأي لعبة لها قوانين وضوابط فاللي يفهم قوانين اللعبة يكسب واللي ما يفهمش قوانين اللعبة يخرج مش أنا اللي بقول ربنا اللي قال وما الحياة الدنيا إلا لعب وله يصح ان احنا نقول ان الحياة لعبة ولها قوانينها بس عايزين حد يبقى فاهم قوانين اللعبة عشان يلعبها صح الشاهد ان بقول الناس ذكاء هذا الذكاء يتفاوت من مية الى صفر هذا الذكاء هذا الذكاء المتفاوت كيف يستغل هي دي القضية واحد ذكي جدا داهية وبعدين التزم يحمي ليه بدهائه يكبته ويخمله ويخمده ويتخلص منه ويعيش جاهل ولا يعمل ايه واحد في نفسه آه بيقولوا عليه ما بلاش نستعمل الفاظ إن علم النفس بقى بالمره شخصيه نرجسيه هو كده يعني شايف نفسه و وعارف قدراته وبعدين التزم يعمل ايه في المشكله دي يعمل ايه في المشكله دي هي دي مشكلة الأخلاق والطباع من الأصول اللازمة للتمكين تمكين الخلق من الأمة حسن الخلق قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في أمة لها أخلاق المشركين لما الرسول بعث فيهم في قريش كان عندهم أصول الأخلاق كانوا ناس كرمة جدا كانوا ناس شجعان جدا كانوا ناس عندهم انصاف جدا قول لي لو عندهم انصاف كانوا اسلموا لا ما اسلموش كبر بس الانصاف موجود فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون لازم تفهمها دي كان عندهم اصول الاخلاق عشان كده الرسول قال بعثت لاتمم مش لانشئ هم فيهم اصول مكارم الاخلاق وانما بعث الرسول ليتمم هذه المكارم بمكارم الإسلام عشان كده الرسول لما سئل عن معادن العرب تسألوني إذا قالوا نعم قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام هم الناس دول فيهم خير إذا فقهوا إذا فهموا ولذلك دايما أقول لك لما تيجي تتزوج أو لما تيجي تزوج بنتك يا رب يا رب هيئ لنا من امرنا رشدا واجعل عاقبة امورنا الى خير لما تيجي تتزوج او تزوج ابنك او تزوج بنتك ابحث عن ابن الاصول فاذا اجتمع ابن الاصول اللي هو صاحب اصل ابن ناس محترمين مش اغنياء اقصد ابن ناس لهم اصول ومعروفة كلمة اصول بقى فيش داعي للتفصيل اذا اجتمع الاصل الطيب المعدن مع الدين رأيت العجائب رأيت العجائب دول معقولة في الدنيا دي في زماننا في ناس كده اه اذا اجتمع الدين مع الاصل الطيب الشاهد نحن بنقول بقى ان لو واحد عنده هذه النزعات يعمل فيها ايه لما يلتزم في الدين ابنك افق واسع جدا بيكذب اعمل ايه استغل ازاي الافق الواسع ده صح ابن القيم عالج القضية دي في منزلة الخلق في مدارج السالكين ويا ريتكم الليلة دي كتاب مدارج السالكين ثلاث أجزاء الجزء الثاني منزلة الخلق ت- تقروا الفصل ده بس واللي عنده الكتاب يطلعه دلوقتي ويقرا معايا بص فيه معايا مدارج السالكين المجلد الثاني منزلة الخلق فصل ابن القيم يقول ايه فصل نافع جدا عظيم النفع للسالك فصل نافع جدا عظيم النفع للسالك يوصله عن قريب ويسيره باخلاقه التي لا يمكنه ازالتها احيانا يا اخوه بيبقى في اخلاق لا يمكن ازالتها انا قلت قبل كده فحطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا ومتى تخربق العبد بهذا الامر فقلما يخرج من راسه اللي هو ايه العجب ومتى تخربق العبد بهذا الامر لو هو وقع في قلبه العجب معجب بنفسه فقلما يخرج من رأسه ما تحاولش بقى هي- يلتزم ويصلي ويقوم ويذكر ويحج ويعتمر ويفضل معجب بنفسه صعب جدا تطلعها من دماغه طب اعمل ايه قال كده اهو. كيف يسير العبد الى الله باخلاقه التي لا يمكنه ازالتها اسمع بقى كلام مركز دواء يقول ايه فان اصعب ما على الطبيعه الانسانيه تغيير الاخلاق التي طبعت عليها النفوس واصحاب الرياضات الصعبه والمجاهدات الشاقه انما عملوا عليها ولم يظفر اكثرهم بتبديلها لكن النفس انشغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانها فاذا جاء سلطان تلك الاخلاق وبرز كسر جيوش الرياضه وشتتها واستولى على مملكه الطبع كلام زي الفل واضح طبعا وهو حد يقول لي ترجم طب ادفع يا مدن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللي عايز نترجم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سيد النبي صلى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بيقول ايه اصعب ما على الطبيعه الانسانيه تغيير الاخلاق التي طبعت النفوس عليها هو ممكن لكن صعب جدا وانا قلت قبل كده ان ممكن اللي خلاهم روضوا الاسود وخلوها تلعب كوره والكلاب والقطط يبقى مش هنقدر نروض الانسان ونفوسنا البشريه نقدر بس شوف بقى اللي روضوا دول فضلوا قد ايه يعني كنت قرات مره في جريده من الجرايد انه احيانا بيقعدوا يروضوا الحيوان من هذه الحيوانات عشرين ساعه كل يوم لمده ست سنين بلاش 20 ساعة 12 ساعة كل يوم لمدة ست سنوات انت عمرك ما هتعمل كده بتاكل وتشرب وتنام وت... و- وتمرض وتتعب وتسافر وتغير و... و... و... و... وتفتن وتضيع وتعصي وتتوب وتصلح وتفسد وتغنى وتفقر والبرد والحر و... في ظروف بتمنعك من الاستمرارية دي ذلك وانا كنت بق- بقرا في قضيه تعليم الاولاد القرا... ال... ال... ال... الكلام ان عشان نع- نعلم طفل الكلام لازم نرددها عليه كل يوم ستين مره لمده اسبوع الكلام ده ما هو ب- عمليا انا عايز اتكلم كلام عملي على ارض الواقع عايز ابني يتكلم طبيعي مش محتاج ان انا اقعد اكرر له كلمه متعمدا لمده اسبوع 60 مره في اليوم بالعدد الكلام ده مش احنا الكلام ده اللي عنده خمس ست عشر عيال في حته مقفوله بيتعلم فيهم او بيجري عليهم بعض التجارب البشريه ده مش موضوعنا وانما موضوع ان انا احطه في وسط ناس بتتكلم هيتكلم وخلاص وربنا يكفينا شر الكلام المهم ان اصعب شيء تغيير الاخلاق صعب جدا يقول واصحاب الرياضات وانا قلت قبل كده لما نتكلم عن الرياضه في علم التزكيه ما قصدناش بيها لعب الكوره لا الرياضه المقصود هنا ترويض ترويض النفس على تغيير الخلق يعني مثلا واحد زي حالاتي يا رب اغفر لي واصلحني واعف عني والسامعين والمشاهدين سريع الغضب او سريع الانفعال مثلا مثلا عايز يتخلص من الخلق ده انا قلت لكم قبل كده الحاج منسي الله يرحمه كان آه، معانا في المسجد وكان صوته عالي يا عم الحاج وطي صوتك احنا في المسجد يقول لي، انت مش جاي انت النهارده بعد 40 سنه تقول لي وطي صوتك انا طول عمري صوتي عالي طب وطي صوتك مش هيوطي صوته خلاص انتهينا فاللي يجي النهارده عايز اروض الخلق ده فانا اعمل ايه احط جنبية واحد ينرفزني زي ابني معاذ كده مثلا دايما اه فيا اعمل ايه اتعلم فيه ان انا اهدى يعني ايه آه الرسول قال ايه برضه هذا يطفئ حر هذا فالشاهد ايه ان انا بقول ان الترويض بقى هو ده الترويض ان انا بروض نفسي على الهدوء عمال اروض نفسي بقى- النهارده شوف بقى الواحد شوف بقى لما يبقى واحد في عشر الثمانينات وقاعد يروض نفسه تبقى مصيبه مشكله كبيره فالشاهد ايه ان ترويض النفس ده صعب جدا كل اصحاب الرياضات الصعبه والمجاهدات الشاقه انما عملوا عليها عملوا على ايه عملوا على ترويض النفس وتغيير الاخلاق ولم يظفر اكثرهم بتبديلها اكثر اللي عملوا على تغيير الاخلاق لم يستطيعوا امال ايه ده احنا شفناهم اتغيروا يعني لما تقرا عن فلان سيدنا ابو ذر كان قاطع طريق واتغير قال لك ايه لكن النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانها يعني هو ما اتغيرش بس كان وهو بيروض نفسه على الهدوء وعلى ال بيروض نفسه على البرود وعلى عدم الانفعال وهو بيروض نفسه كان مشغول بالرياضة دي عن الانفعال مش هو خلاص بقى هادي لا هو بس كان مشغول مشغول بالرياضة فإذا جاء سلطان تلك الأخلاق لكن ساعة ما يتنرفز إذا جاء سلطان تلك الأخلاق وبرزت وبرزت كسرت جيوش الرياضة خلاص انسى بقى ما تقوليش رياضة ترويض آه، هيكسر الدنيا كسر جيوش الرياضة وشتتها واستولى على مملكة الطبع ظهر بقى على حقيقته وظهر على أصوله ابن القيم يقول ايه وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق ولا يحتاج إلى علاجها وإزالتها بل يكون سيره أقوى وأجل وأسرع من سير العامل على إزالتها وتقدم قبل هذا مثل ونقدم قبل هذا مثلا نضربه مطابقا لما نريده بيقول هندي مثال الأول مثال بيقول إيه نهر جار في صببه ومنحدره ومنتهن إلى تغريق أرض وعمران ودور وعمران ودور يقول في نهر انفتح سيل جارف نازل السيل ده في طريقه بيوت مدينة هيغرق مدينة وأصحابها يعلمون أنه لا ينتهي حتى يخرب دورهم ويتلف أراضيهم وأموالهم شايفين السيل جاي من فوق وقالوا السيل ده لو وصل هنا هيخرب بيوتنا هيهد البيوت دي كلها هيشيلها كلها اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء عن المبتلين من المسلمين اللهم اجعلها أمطار رحمة لا أمطار عذاب آمين فانقسموا ثلاث فرق قعدوا يقولوا طب نعمل ايه قبل السيل ده ما يوصل لنا نعمل ايه فرقة صرفت قواها وقوى أعمالها إلى سكره وحبسه وإيقافه قالوا نعمل سدود نبني سد نوقفه نوقفه قبل ما يجي قال فلا تصنع هذه الفرقة كبير أمر فإنه يوشك أن يجتمع ثم يحمل على السكر فيكون إفساده أكبر وتخريبه أعظم ما هو كتر الكبت يولد الانفجار فأنت لما تفضل كابت كابت كابت كابت, كابت في الآخر هينفجر وهيبقى التخريب أعظم وهيبقى الفساد أكبر وفرقة رأت هذه الحالة وعلمت أنه لا يغني عنها شيئا فقالت قالوا لا موضوع السد ده فيش فايدة احنا جربنا مرة واثنين وثلاثة في الآخر بيهد السدود ويعدي نعمل ايه فقالت لا خلاص من محزوره إلا بقطعه من أصل الينبوع قالوا لا ما احنا نمنعه من فوق خالص من الينابيع نقلعه نسد الينابيع دي نسد ينابيع النهر فرامت قطعه من أصله فتعذر عليها ذلك غاية التعذر وأبت الطبيعة النهرية عليهم ذلك أشد الإباء فهم دائما في قطع الينبوع وكلما سدوه من موضع ها نبع من موضع كم أجتهد في نزع الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر تسد من هنا يطلع لك من هنا تسد من هنا يطلع لك من هنا تسد من هنا يطلع لك من هنا هو كده الطبيعة النهرية كده ف... فاشتغل هؤلاء بشأن هذا النهر عن الزراعات والعمارات وغرس الأشجار فضلوا قاعدين بقى يسدوا وما ورهمش شغل غير السد وكل ما يسدوه من ناحية ينفتح من ناحية فجاءت فرقة ثالثة خالفت رأي الفريقين وعلموا أنهم قد ضاع عليهم كثير من مصالحهم فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى العمران فصرفوه إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه ولا يتضررون به فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات وسقوها به فأنبتت أنواع العشب والكلأ والثمار المختلفة الأصناف فكانت هذه الفرقة هي أصوب الفرق في شأن هذا النهر انت دلوقتي بدل ما تسده أو تسده من فوق أو تمنعه من تحت طب ما تحوله لمكان ينتفع فيه بالماء اللي نازل ده إذا تبين هذا المثل فالله سبحانه قد اقتضت حكمته أن ركب الإنسان بل وسائر الحيوان على طبيعة محمولة على قوتين غضبية وشهوانية وهي الإرادية هاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها وهما مركوزتان في جبلة كل حي فبقوة الشهوة والإرادة يجذب المنافع إلى نفسه وبقوة الغضب والإرادة يدفع الضار عن نفسه يبقى هي دي القضية بنقول هنمثل النهر ده بقوة الإنسان وقوة الإنسان مركوزة في حاجتين اتنين الغضب والشهوة وأنا عايز أحرر كلمة الشهوة مش قصدي بيها ولا قصد أي كلام تقراه في الشرع عن كلمة الشهوة مش قصده شهوة النساء لا اشتهى شيئا يعني يريد شيئا أي شيء يشتهيه بقى يعني في شهوة الأكل والشرب في شهوة آه، الرياسة وال- والتصدر في شهوة آه، المال وكثرة المال في شهوة النوم في شهوة آه، النساء في في شهوات كتير جدا كل حاجة يريدها الإنسان يشتهيها تبقى دي اسمها شهوة قوة الشهوانية اتنين القوة الغضبية قوة الغضب فبالغضب يدفع ما يضر وبالشهوة يجلب ما ينفع دول القوتين اللي في الإنسان الشيخ بيقول ايه فإذا استعمل الشهوة في طلب ما يحتاج إليه تولد منها الحرص يبقى الحرص على انه يملك الشيء ده واذا استعمل الغضب الغضب في دفع المضرة عن نفسه تولد منه القوة والغيرة خلي بالك بقى هي النقطة الجاية دي هي المشكلة فإذا عجز عن دفع ذلك الضار كانت قوته الغضبية عاجزة عن دفع ما يضره أورثه ذلك الحقد وإن عجز عن وصول ما يحتاج إليه بشهوته ورأى غيره مستبدا مستلذا به أورثه ذلك الحسد شفتوا ازاي بقى ان احنا لو فهمنا النفس البشرية هنقدر نحللها صح ونعالجها صح يبقى نعرف ده ليه بيحقد وده ليه بيحسد وعرفنا ليه سيدنا ابو عبيدة ما كانش ملاك سيدنا خالد بن الوليد ما كانش ملاك عندهم نفس القوة الغضبية والقوة الشهوانية بس مشكلتنا احنا ايه ان قوة الشهوة عندنا ضعيفة فلما ما نقدرش بقوة شهوتنا ننال ما نريد ونشوف غيرنا نال نحسده وقوتنا الغضبية لما نقدرش ندفع بيها ما نكره ونطرد بيها ما لا نريد ونرى غيرنا قدر نحقد عليه هي دي هو ده المشكلة دي مشكلة الحسد والحقد وإن أعجزه وصول ما يحتاج إليه ورأى غيره مستبدا أو مستلذا به أورثه الحسد فإن ظفر به أورثته شدة شهوته وإرادته خلق البخل والشح احنا قلنا برضو في الأولانية إن استطاع إنه يظفر حصل له خلق الحرص فإذا حصل حصل له خلق البخل والشح البخل والشح بما يملك وإن اشتد, وإن اشتد حرصه وشهوته على الشيء ولم يمكنه تحصيله إلا بالقوة الغضبية فاستعملها فيه أورثه ذلك العدوان والبغي والظلم القوتين بيتفاوتوا فلو ما قدرش يحصل بالشهوة فحصل على اللي هو عايزه بالغضب يبقى في الظلم والبغي ما حصلش عليه يبقى حقد وحسد ومنه يتولد الكبر والفخر والخيلاء أخلاق متولدة بين قوتي الشهوة والغضب إذا تزوج أحدهما بالآخر يبقى قوة الشهوة والغضب لما الاثنين يمتزجا ما هو احيانا ب- قوة الشهوة ما قدرتش تجيب له اللي هو عايزه وقوة الغضب ما قدرتش تدفع عنه اللي هو بيخاف منه فيتجوزهم لبعض حين تمتزج القوتان قوة الشهوة وقوة الغضب الاثنين بقوا حاجة واحدة يولدوا الطغيان والظلم والعدوان والسلب فإذا استطاع بهما انه يملك يولد ده عنده الكبر والفخر والخيلاء كل دي اخلاق مش اخلاق اصلية اسمها اخلاق مولدة متولدة لو فهمنا التقدمة دي ال ال ال المقدمة دي الطرح ده نفهم بقى ان النهر مثاله في هاتين القوتين وهو منصب في جدول الطبيعة ومجراها الى دور القلب وعمرانه وهو يريد ان يخربها ويتلفها فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته ومجراه فخرب دار الايمان وقلع اثار الايمان وهدم عمران الايمان النفوس الظالمة اللي هي لم تزكي هذه الاخلاق اللي هي قوة الشهوة وقوة الغضب لم تزكيها ولم تستعملها تركتها لما يترك الانسان نفسه في قوة الشهوة مش الشهوة لا تقف عند حد زي ما قلت قبل كده كلام احمد شوقي ها نظرة فابتسامة فموعد فسلام فكلام فموعد فلقاء ده التدرج الطبيعي للشهوة التدرج الطبيعي للشهوة كده بص الواحدة عجبته لو ما عندوش لجام هيعمل ايه هيجري وراها هيكلمها هيزني هيقع هي كده ده التطور طبيعي ماشي عادي عشان يلجمها محتاج قوة غضب القوة الغضبية تشتغل عشان يلجم لجام هذه الشهوة اما اذا تزاوجت شهوته وغضبه هيعمل كل الحرام وهو راضي ومبسوط وسعيد وما عندوش مشكلة ويولد عنده هذا الكبر والفخر والخيلاء ويولد عنده الظلم والعدوان والبغي الشاهد ايه ان النفوس الجاهلة الظالمة تركت القوة الغضبية والقوة الشهوانية في مجراها هدمت اعمال كان بيصلي وابوه طول عمره موديه بيحفظ القران وكان وكان وكان لما طغت هذه القو... هاتان القوتان هدموا كل اعمال الايمان اللي عملها في حياته وانبتت موضعها كل شجره خبيثه من حنظل وضريع وشوك وزقوم وهو الذي ياكله اهل النار يوم القيامه في النار أما النفوس الزاكية الفاضلة الصالحة فإنها رأت ما يؤول إليه أمر هذا النهر نهر الشهوة والغضب فافترقوا ثلاث فرق ناس النهاردة بيقولوا طب نعمل ايه انت اعترفت وقلت ان الشهوة والغضب الاتنين موجودين نعمل ايه أصحاب الرياضات والمجاهدات والخلوات والتمرينات راموا قطعه من ينبوع قال لك اكبت الشهوة دي واكبت الغضب ده فأبت عليهم ذلك حكمة الله تعالى وما طبع, وما طبع عليه الجبلة البشرية ولم تنقد له الطبيعة فاشتد القتال ودام الحرب وحمية الو... وحمي الوطيس وصارت الحرب دولا وسجالا مر له ومر عليه انا ما كنتش فعلا كنت بفكر اتكلم وبعدين قلت ما تتكلمش بس جه دورها دلوقتي لازم اتكلم امس قدر الله عز وجل ان كنت مع مريض في مستشفى اللهم اكفنا شر المستشفيات اللهم اكفنا شر الدكاترة اللهم اكفنا شر المرض حقيقي يا رب طول الوقت اقول يا رب كن في عون الغلابة يا رب والله كده مما رأيته أذهلني يعني يا رب استر يا رب يا رب اكفينا شر المرض يا رب اللهم إنا نعوذ بك من المرض اللهم إنا نعوذ بك من المستشفيات اللهم إنا نعوذ بك من الدكاترة المعالجين حقيقي يعني استغلال نهب سميه أي حاجة بقى حاجة فظيعة الشاهد بصلي في مسجد جنب المستشفى خرج معايا أخ على باب المسجد وقال لي ادعي لي أنا عايز أقعد معاك علشان أنا مبتلى بمرض عشق الصور بدخل على المواقع الإباحية إيه اللي يقول مبتلى بمرض عشق الصور يبقى راجل فاهم صح ولا لا اقرا في كتب الشرح لان ده التوصيف الشرعي لمشاهدة الافلام والمسلسلات والكلام ده اسمه كده عشق الصور مرض طب لما واحد قاري وفاهم كنت بقول لكم ايه بقى الشاهد ان انا كل اللي اذاني و... وطعني في قلبي كده انه بيشتكي ببرود المفروض ان الانسان اللي قلبه حي وبيخاف من ربنا ما يشتكيش كده يبقى بيتعذب وهو بيشتكي لكن انا مبتلى بعشق الصور وعايز اقعد معاك قعده عشان انا بدخل على المواقع الاباحيه فزعت ده ده امبارح لوحده ده بسنه لوحده في تجارب التعامل مع البشر شيء عجيب جدا جدا الى ابعد حد ناس النهارده مرضى هو ده اصدق وصف تقول عليه اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم اللهم لا تحوجنا الى طبيب غيرك امين الناس اللي اجتهدوا على قطع النهر من ينبوعه عنده شهوة سدها عمال يسد فيها وكل ما يسدها من هنا تطلع له من هنا يعني بيسدها من ناحية النت تطلع له من ناحية التليفون سدها من ناحية التليفون تطلع له من ناحية الكمبيوتر والاسطوانات وال... سدها من ناحية الكمبيوتر تطلع له من ناحية التلفزيون سدها من ناحية التلفزيون تطلع له من ناحية الجرائد والمجلات والنشرات والإعلانات وهكذا هتسدها منين فاحنا نقول له ايه ما تسدهاش لكن خدها صح اتزود واتعب نفسك عشان تقرف من الموضوع ده خلصت وزي بقول كده ان شرعنا قال كده وسيدنا عمر بن الخطاب ظبطها صح بقى شوف سيدنا عمر عمل ايه قال اني لاكره نفسي وفي روايه مظبوط قوي هي دي المقصوده اني لارهق نفسي في الجماع لعل الله يخرج من صلبي نسمه صالحه تنفعني بعد موتي وجهها كده صح سيدنا المغيرة بن شعبة تزوج سبعين سيدنا الحسن بن علي تزوج سبعين قول لي مش سهل احنا اللي بنصعبها احنا اللي بنصعبها الشاهد ايه كنت هقول حاجة عشان كده الاخت اللي بتقول انا زوجة تانية وجوزها تعبها تقول اصبر على الذل ده ولا اتطلق لا اصبري اصبري على الذل ده احسن من الطلاق اصبري اصبري كنت هقول بقى ايه ان اللي خايف النهارده يتزوج زوجه تانية عشان زوجته هتخلعه ما تطلعها يا عم هو الطلاق حرام هتاخد تاخدهم يا عم هي ساعه ما تشوفك زوجت هترمهم لك وبقول كده للي زوجها هتزوج عليها انت عايز تطلقي اتطلقي بلاش دوشه ودوري بقى بعد كده مين اللي هيتجوزك ولو اتجوزتي هتتجوزي زوجه تانية وما اتجوزتيش هتقعدي معذبه كده بقيه حياتك النهارده اخبرني الشيخ سعيد ان في 12 مليون عانس النهارده في مصر والظاهره دي مش في مصر بس في الامارات وفي الخليج وفي دول الخليج وفي كلها موجوده الظاهره دي فعشان كده بنقول انا انا, ما ب... أنا دايما لما يجي يستشيرني شاب اتزوج الزوجه الثانيه اقول له لا ما تتزوجش ليه ما تنفعش انت مش نافع لكن زي ما بقول كده لو هي القضيه قضيه ان احنا عايزين نعالج فرقوا بين دي ودي ان احنا عايزين نعالج قضية العنوسة ديك ان النساء اللي قاعدة مش متزوجة مطلقات وارامل و... وكبيرات في السن دول محتاجين التعدد لازم ولما تبقى زوجة تانية ولا تالتة ولا رابعة احسن من ما فيش وزوجك واللي عايزة تطلق بقى حرة تطلق وساعتها هتفتح الباب بقى ان هو اللي هي اتطلقت فمتجوز الثانيه والثانيه عارفه انه هيتجوز عليها وتبقى عارفه كده هيتجوز عليها الثالثه والرابعه لسه هيجيب اربعه جداد بقى و... وتبقى العمليه حلوه وجميله ورائعه ورائقه الشاهد ايه الشاهد ان قوه الشهوه مهما تكبتها مش هينفع عشان كده هم الغربيين اهل الزنا وبيقولوا كده بيقولوا سيبوا الشهوات لان مهما تكبتوها تطلع احنا بنقول لهم لا الشرع هنا وظف لنا الشهوات دي نوديها فين صح حلال بالعكس تبقى طاعات تبقى قربات تبقى علو درجات في الجنة مش بالحرام مش بالحرام لكن النهاردة فعلا حقيقي اشهد انه بيحارب الحلال ليراد لهذه الامه الفسق والفجور دي حقيقة دي حقيقة تأخير سن الزواج للرجال ولل... وللبنات هذا يراد به انتشار الفسق والفجور مع علمنا بما يحدث في الجامعات ومع ذلك نقول لا ما يتجوزوش اللي عند سن 18 يبقى كده عايزين العيال دول يزنوا كونه يضيق في مسألة ال... ال... الزواج الثاني او تعدد وان يحق للمرأة انها تطلب الطلاق يعني بنقول له كده امشي مع واحدة وما تتجوزهاش زي كل ما تقفل باب حلال بيفتح لك 100 باب حرام واذا اردت اغلاق الحرام قدامك مليون باب حلال مليون بدون مبالغة مليون باب حلال تقضي فيه وطرك وشهوتك وتنتهي قضيتك الشاهد ايه الشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مش انت قلت لي خلص